وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد يا إخواني في الله احنا الوقت في ليلة من العشر ليالي اللي ربنا أقسم بيهم في أول سورة الفجر احنا في ليلة من ليالي العمر بتاعتنا ليلة من ليالي العمر بكل معاني الكلمة عايزين النهاردة بإذن الله نبدأ بمشهد لا ينسى في التاريخ التاريخ مش هينساه أبدا أبدا مشهد فيه سيدنا عباد بن بشر الوحيد كل الجيش نام هو اللي لسه صاحي الجيش كله نام هو الوحيد اللي بيحرسه وقف وهو بيحرس الجيش كله وقف يصلي ويقرا بالقران سيدنا عباد بن بشر واقف احد المشركين بيراقبه لقى الوحيد اللي صاحي في الجيش قال انا لو قتلت ده الجيش كله هيتكشف رمى عليه سهم ممكن يكون السهم وقع في رجليه ممكن يكون كسر ضلع من ضلوعه ممكن يكون جه في اي مكان من جسمه بس يقينا وجعه يقينا نزف دم يقينا هدد حياته وفي اعجب رد فعل يوم يمكن ان يتوقعه اي انسان ينزع عباد بن بشر السهم ويرميه على الارض ويرجع يكمل قرايه القران تاني المشرك يرميه بسهم تاني سهم تاني جه في مكان تاني في جسمه قطع ايه في جسمه نزف ايه بجسمه المه في انهي جزء من جسمه وفي مشهد عجيب جدا تاني ينزع السهم ويرميه ويرجع يكمل تاني المشرك يعملها مره ثالثه يقينا يا جماعه كانت حياه عباد بن بشر في خطر يقينا شاف الدم نازف من ثلاث اماكن من جسمه يقينا هتلاقي حته من عظمه اتكسرت شيء من لحمه تمزق ومع ذلك يرجع تاني ينزعه ثم يوقظ يوقظ غيره من الجيش ويقول لولا لولا ان خفت ان ينكشف جيش المسلمين لاحببت الا اترك هذه الصوره ولو خرجت فيها روحي لو روحي خرجت يا جماعه هم دول فرسان القران ده حقيقي هو ده الحب الصادق للقران هو ده الارتباط الحقيقي بالقران احنا الليله باذن الله مع اول حلقه عمليه في سلسله فرسان العاشر فرسان القران طب انت بادئ بالقران ليه بادئ بالقران لان احنا في معركه يا جماعه ده سلاحك ده شحنك اللي هتقدر تواصل المعركه بيه باذن الله في كليه الطب لما الطلبه بيدخلوا في سنه اولى يقولوا لهم 30 او 40 واحد هيتعينوا في الجامعه ست سنين بي بيوصلوا الليل بالنهار بيقتلوا نفسهم عشان يبقوا من ال 30 واحد ده هم طب لما الرسول قال لنا 70000 واحد هيدخلوا الجنه بلا حساب ولا عذاب ليه ما قتلناش نفسنا ليه يا جماعه معلش يا جماعه هنتعب شويه هنستحمل شويه هنيجي على دنيتنا شويه هنيجي على نومنا شويه ولكن في الاخر هنسمع الكلمه اللي منى قلب كل مؤمن امتى يسمعها نسمع ادخلوها بسلام بسلام خلاص كل اللي بنسمعه عن الدار الاخره ده ملناش دعوه بيه ادخلوها بسلام فرسان القرآن عشان نبقى فرسان في القرآن بإذن الله لازم نعرف ان كل حاجة في القرآن بتملى صحيفتك بالثواب لو قريت القرآن صحيفتك تتملى حسنات لو قريتيه مجرد انك تفتحي وتقعدي تقري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايحب احدكم ان يغدو الى بطحان او الع... الى بطحان او العقيق صحيح مسلم مكان مليان جمال فياتي بناقتين كوماوين الصحابه قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ده الناقات الكوماء ديت يعني يعني زي العربيات الاحدث موديل الوقت كده ببلاش يا رسول الله ده حاجه عظيمه جدا فلان يغدو احدكم الى المسجد فيقرا ايتين من كتاب الله او يعلم خير له من ناقتين كوموين وثلاث خير من ثلاث واربع خير من اربع عارفين يعني ايه يا جماعه يعني يا شباب لما اقول لكم الوقت ايحب احدكم ان يغدو الى توكيل مرسيدس او توكيل بي ام فياتي بعربيتين اثنين رينوبيرا اثنين جيب شيروكي فلان يغدو احدكم الى المسجد فيقرا في جلسه ضحى ولا ما بين مغرب وعشاء فيقرا ايتين خير له من عربيتين دايو ثلاثة خير من ثلاثة جيب شيروكي يعني ايه يا جماعة يعني الناقة الكوماء زي العربية الأحدث موديل دلوقتي يعني سورة النبأ أحسن من 40 عربية شبح يعني سورة النازعات أحسن من 46 عربية بودرة والعيون يعني سورة عبس أحسن من 2 عربية X5 يعني ايه يا جماعة وزادت كل يوم يا رسول الله كل يوم قدامنا الفرصة ديت يا جماعة قراية القرآن في المسجد في جلسة ضحى أو في أي وقت من اليوم بتملى صحيفتك حسنات طب لو قريت في بيت حياتي تملى صحيفتك حسنات ازاي شوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام عليه أفضل الصلوات من رب العالمين إلى يوم الدين رسول الله يا جماعة رسول الله لما وصانا بالقرآن بالكتاب العظيم ده الواحد حس إن هو مكسوف يا جماعة مكسوف المرأة التركية اللي قابلت واحدة عربية في الحرم وهي بتقول لها بتبكي بتقول لها أنا ما أعرف أقرأ قرآن أنا أروح النار إن ما أعرف أقرأ قرآن ما كسفكيش الراجل المشلول اللي كان بيبكي وهو في المستشفى لأنه مش قادر يقلب صفحات القرآن ما كسفكش منظر اليهود وهم رايحين يحاصروا قرية من قرى الفلسطينيين وينزل الجنود وهم محاصرين القرية من دباباتهم كل واحد يمسك التوراة بتاعته قدام كاميرات العالم كلها ويفضلوا يتهزوا وهم بيقروا التوراة في نفس واحد ما كسفناش من الناس دي وهي بتحترم كتابها بتاعها واحنا القرآن بتاعنا هاجرين وبنشيل التراب من عليه ما كسفناش ازاي يا جماعة ازاي حاربين نفسنا ليه حارب نفسك لان الكتاب اللي ربنا سبحانه وتعالى قال عليه وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة حارب نفسك لان الكتاب اللي ربنا قال عليه قل هو للذين امنوا في الحياه يا جماعه احنا حاربين نفسنا ايات فضل القران في القران لا تحصى لا تحصى مهما عدناها كل ان اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله لا ياتون بمثله عارف حارمين نفسنا ليه حارمين نفسنا ليه انت احسن كتاب قريته في حياتك ايه قصه آه، اللي خدت بيها مثلا توني موريسون مثلا النوبل سنه كذا دي احسن مثلا قصه قراتها في حياتك مثلا يعني طيب لو قراتها تاني تزهقي تالت لا ما عدتش اطيق اقراها القران بنقراه ألف مره ما بنزهقش كلام ربنا ليه يا شباب ليه يا شباب بقينا بنقرا الجورنال بيتكلم عن الرياضه الماتش بتاع بالليل ست صفحات نقراهم ما نزهقش ونقرا القران نزهق ليه يا شباب لو كتاب بيتكلم عن المغنيين والمغنيات والممثلين والممثلات واخبارهم واكلهم وشربهم نقراه ما نزهقش ونقرا القران نزهق ليه يا جماعه يا جماعه ده القران بالحرف ثوابه بالحرف الحرف ب 10 حسنات لو عملنا اعلان الحرف ب 10 جنيه الناس هتقتل بعضها على المصاحف امال الحرف ب 10 حسنات ليه يا جماعه ليه بنزهد في عمله الاخره وطمعانين في عمله الدنيا الايه الايه بدرجه في الجنه درجه يعني عدد درجات الجنه على قد عدد ايات القران قريت ربع ايات القران واتقنتها تطلع ربع درجات الجنه نص ايات القران نص درجات الجنه طب لو انا ما بعرفش اقرا بتعتع في القرايه ضعف الثواب يعني درجتين في الجنه يعني ممكن اللي بيقرا وهو بيتعتع ده هو له درجتين في الجنه لانه له ضعف الثواب يا جماعه احنا عايزين نفتح ذهننا لو قريت القران في بيتك كده اهو وفي بيتك كده اهوت صحيفتك تتملى حسنات طب لو بكيت وانت بتقراه ياه ده موضوع تاني كبير جدا بقى لو نزلت دمعه من عينك وانت بتقرا كلام ربنا سبحانه وتعالى تحرم عينك على النار يا الهي طب لو فاضت عينك بالدموع بقى وانت بتقرا لوحدك كده تقف في ظل عرش الله ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه والقران ده ذكر لله سبحانه وتعالى تقف في ظل عرش الله انا فاكر اول مره حضرت درس من الدروس الكبيره الشيخ طلع يتكلم وقف يصلي بينا اللي على يميني بيبكي واللي على شمالي بيبكي انا قلت ايه ده انا كنت فاكر نفسي ايه بقى ملتزم كل بقى في اول الدين بقى ايه ده هو الناس دي هو القران بيتعامل معاه كده هو القران ممكن يعمل في القلوب كده هو في ناس لما بتسمع القران بيحصل لها كده روحت بيتي تاني يوم قفلت على نفسي باب الشقه لوحدي وقفلت على نفسي باب الاوضه وفتحت صوره الفجر وقلت والله لا انا معيط مفيش يا رب يا رب عيني يا رب الفرج من عندك يا رب لغايه ما الواحد بدات عينيه تدمع كده وهو بيقرا يا ليتني قدمت لحياتي الايات بتاعت الاخره في اخرها تباكى لازم نبكي يا جماعه لازم ال10 ايام دول نبكي لازم قلوبنا باذن الله تتفتح على القران في ال10 ايام دول القران هيملى حياتك حسنات هيملى حياتك بركات ده النظر في المصحف بس عباده ولو لم تقرا يعني مجرد النظر في المصحف بدون قراءه بيملى صحيفتك حسنات كل حاجه كل حاجه بتملى الصحيفه حسنات ده طب لو قريت القران في الماء يعني يعني في جلسه الضحى بكره كده بعد الاذكار قعدت اقرا القران كده وفتحت لي ساعه اسمع بقى يا سيدي ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارس المصحف بتاعك فين مصحفك فين يا جماعه اللي هيتظبط الايام دي المصحف بتاعه مش معاه هيروح ورا الشمس انتوا احرار المصاحف دي ده دي العده بتاعت المعركه تمشي تمشي في معركه من غير سلاح ده انت تبقى جندي مجنون لو مشيت في معركه من غير سلاح ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم الا نزلت عليهم السكينه وغشيت نزلت عليهم السكينه اللي نزلت على رسول الله وابو بكر في الغار لما المشركين كانوا لو نظر احدهم تحت قدميه لراهم ما تهزتش شعره منهم لما السكينه تنزلت وغشيتهم الرحمه زي ما الرحم بيغشى الجنين كده تبقى رحمه ربنا مغرقاك مغطياك في الدين والدنيا والاخره تخيل لو غشيتك رحمه ربنا يبقى حالك في الدنيا بقى شكله ايه وحفتهم الملائكه لو انت وسط مجموعه من الناس فرحانين بيك قوي يحفوك ويحوطوك او مجموعه من الناس خايفه عليك قوي يحفوك ويحوطوك الملائكه مش عايزه الشياطين تدخل بقى عليك بعد ما وصلت للحاله دي الملائكه فرحانه بيك قوي بتحفك الملائكه جربت الاحساس ده بقلبك مره وذكرهم الله في من عنده قال لها، طب يا رب ده انت مليارات المليارات من الملائكه بتعبدك ليل نهار في السماوات يا رب هي ناقصه على عبادتي انا ربنا بيحبها منك انت ربنا بيحبها منك انت لان فيها مجاهده للنفس ومجاهده للنوم ومجاهده للشهوات ربنا بيحبها مننا يا جماعه يبقى نعمل اللي ربنا بيحبه ولا لا يعني طب وما اشتبع شباب في عربيه من العربيات ماشيين يلفوا بيها ومشغلين شريط اجنبي محدش منهم فاهم حاجه بس قاعد يهز راسه معاه كده وخلاص وقاعدين يرددوا معاه وخلاص الا نزلت عليهم الهموم والكابه وغشيهم الاكتئاب وحفتهم الشياطين وسودت صحفهم بالذنوب والعياذ بالله يعني لما تقابل ربنا حبيبي الشاب اللي ما بيقراش قران الشاب اللي ما بتقراش قران لما تقابل ربنا تقول له ايه اللي هاجر القران يقول له ربنا ايه يقول له يا رب اصل انا ما كنتش فاهم القران امال الشباب دلوقتي امال كنت فاهم اغاني جينيفر لوبيز واغاني انريكي اجليسياس كنا فاهم كان الشباب بيفهموا الكلام ده ما هم شغالين الكلام ده ومش فاهمين منه اي حاجه ولا كلمه اشمعنى القران اشمعنى القران اللي 99% من اياته مفهومه لاي انسان حتى اللي ما نالش اي قسط من التعليم ده اللي ما كنتش فاهمه والاغاني الاجنبيه هي اللي كنت فاهمها وقعدت تهز راسك معاه وخلاص ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله القران هيملى حياتك بالحسنات كل حاجه طيب لو تدبرت القران لو قريت بخشوع بقى لو قريت بقلبك بقى لو قريت وعشت مع الايات تملى صحيفتك حسنات احد السلف قال رب ايه سبقت ألف ايه ابن القيم جه قال لا ده مش آية تسبق ألف آية ده قال آية بتفكر وتفهم خير من ختمة كاملة بغير تفكر ولا تفهم بيقول لك ان الايه اللي بتدبر واحساس وقلبك اتخلع من خشيه الله فيها والخشوع فيها احسن من ختمه 6236 ايه بدون تدبر يعني ايه يا جماعه يعني الحرف ب 10 حسنات طب ينفع يبقى يبقى ب 700 اه ينفع ازاي على حسب حال قلبك وانت بتقري على حسب خشوع قلبك وانت بتقرا على حسب حياه قلبك مع معاني الايات وانت بتقرا يبقى مضاعفه القرايه والثواب على قد حال القلب واحنا بنقرا يا جماعه التدبر يا جماعه طيب لو لو حفظت القران يبقى ليا ثواب حفظ القران وفهمه بيملى صحيفتك حسنات كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ليس في جوفه شيء من القران كالبيت الخرب البيت الخرب البيت الخرب ده متصدع متشقق ممكن ينهار في اي لحظه قدام اي فتنه تقع تنهار قدام اي شهوه تعرض ليك تقع تنهار وتقع في الفتنه ليه لانك انت من جوه مفيش قران يحفظك ويحميك حفظ القران يا شباب هيحميكم من الفتن هيعصمك من الوقوع في الكبائر هيعصمك من الوقوع في الشهوات كالبيت الخرب البيت الخرب ده بيت مفيش حد ساكن فيه الملائكه ما تسكنش قلبك معاني الايمان الطاهره ما تسكنش قلبك طب البيت الخربان ده بيسكن فيه ال- الحشرات والتعبين والحيات والعقارب الشياطين هي اللي تبقى ساكنه الشهوات والشبهات هي اللي تبقى ساكنه والعياذ بالله طب البيت الخرب ده من بره شكله وحش قوي قوي محدش يعني خرابه تخيل لو قلبك كده يوم ما تبلى السرائر وقلبك يتعرض على الله تبص تلاقي جوه قلبك خرابه ترضى انك انت تبقى كده كالبيت الخرب يعني ط- طب ننقذ نفسنا ازاي بقرايه القران كثره القراءه وحفظ القران وفهم القران طيب لو انت لو انت فهمت القران لا اللي بيفهم القران ده بقى موضوع تاني خالص ده بيبقى من اهل الله اهل الله هم اهل القران اهل الله اهل القران هم اهل الله وخاصته ده ده موضوع تاني خالص بتوع فهم القران دول موضوع تاني خالص ولو ختمت القران زي العشر الاول من ذي الحجه ان شاء الله اللي بيختم القران في الاسلام بطل الرسول سماه الحل المرتحل يعني اللي كل ما يحل لاخر المصحف يرتحل لاوله تاني ده من احب العباد الى الله من احب العباد الى الله الحل المرتحل اللي هو بيختم اللي بيختم المصحف في الاسلام ده بطل بطل مش عايزه تبقى بطله بقى مش عايز تبقى بطل وتختم طيب ولو حافظت على ورد للقران يومي صحيفتك تتملى فيضانات حسنات احافظ على وردي يا جماعه يا جماعه الصحابه الرسول عليه الصلاه والسلام قال لهم الصحابه يا جماعه ضحوا بحياتهم بحياتهم برقبتهم مصعب مات عشان الجنه حمزه استشهد عشان الجنه جعفر استشهد عشان الجنه ابن رواحه استشهد عشان الجنه الرسول كان بيقول لهم ضحوا برقبتكم انا بقول لكم ضحوا بوقتكم انا بقول لكم ادوا شيء من وقتكم وهم كانوا بيقدموا واحنا ما بنقدمش يا جماعه ازاي تخيل يا حبيب قلبي يا شاب يا اللي انت مفتون بشهوات الجامعه لو الصبح كده كل يوم ميعاد وردك الصبح بعد الفجر فتحت المصحف وقعدت تقرا كده مثلا ايات زي ايات وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون تخيل انت لو قريت الايات دي قبل ما تنزل لو قريت ان زلزله الساعه شيء عظيم هتفكر ألف مره قبل ما تبص اي بصه حرام لو قريتي قبل ما تنزلي الكليه او تنزلي اي مشوار عندك الصبح لو قريتي قبلها ولهم ما تشتهيه وفيها ما تشتهيه الانفس وتلذ الاعين تخيلي كده هت- هتضيع عباده هتضيع ورد من الاوراد الاذان هيدا وتتاخر عنه في اليوم ده يا جماعه اللي بيقرا القران ده قلبه منور طول اليوم حياته منوره طول اليوم عايزين قلوبنا تنور بكلام ربنا سبحانه وتعالى قلوبنا تنور ب... لا حسد الا في اثنتين رجل اتاه الله القران حسد حسد هو الحسد ده مش على الجمال الحسد ده مش على الشهادات والمراكز الحسد ده مش على الفلوس والثروات والاطيان والعقارات والفلل كل ده ولا حاجه في الثروات اللي القران هيديها لك في ميزانك يبقى هو ده الحسد الحقيقي هي دي الثروه الحقيقيه يا جماعه القران هينقذنا في مواقف في قمه الخطوره في قمه الخطوره مش الرسول بيقول ان القران بياتي شفيع شفيع لاصحابه عارف يعني ايه شفيع شفيع ده يعني واحد في الدنيا كان هيروح منه وظيفه وواحد شفع له فالوظيفه جت واحد كان هياخد خصم او رفد واحد شفع عند المدير فشال الخصم او الرفد تخيلوا لو هيشفع لك مو- واحد وجيه طب لو هيشفع لك وزير الله اكبر طب لو هيشفع لك القران عند ربنا يوم القيامه ايه رايكم يا جماعه بس سوره الاخلاص تشفع ازاي لواحد مرائي سوره التوبه تشفع ازاي لواحد عاصي ما بيتوبش سوره البقره ايات الطلاق فيها تشفع ازاي لواحده مصممه انها تطلع طليقها مفلس ومديون من المحاكم او هو مصمم انه يخليها زي البيت الوقف لا هي متطلقه ولا هي متجوزه تشفع ازاي للناس اللي بالمنظر ده عايزين الشفاعه اللي يهاجر القران خد بالك اللي بيهجر القران ياخد باله يا جماعه ان الوزير بدل ما يتدخل عشان الوظيفه يتدخل عشان تترفد القران يشفع القران يشفع ضدك القران يبقى حجه عليك اصل كده كده هتقابله كده كده هيصاحبك بس يا هيصاحبك عشان يسوقك للجنه يا اما والعياذ بالله للنار يا يا هيجي يوم القيامه تخيل يوم ساعه الحشر والاهوال والشمس والحر والعرق وتلاقي القران جاي الحمد لله فرجت لا ده جاي يسوق لجهنم والعياذ بالله ليه لانك كنت هاجر الرسول هيقدم فيك شكوى لربنا يوم القيامه لو انت هاجر لكتاب الله سبحانه وتعالى القران مش هيجي لك ساعه البعث يقول ي- يشفع عند ربنا ولا هيجي لك يقول لك انا صاحبك القران خلاص مش هيعرفك هيعرفك ليه يا جماعه هجر القران هجر القران قضيه خطيره جدا القران يا شباب القران يا اباء ويا امهات القران القران لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا القران زود ايمان الحجر ال- القران زود ايمان الصخر القران زلزل قلب المشرك جبير بن مطعم راح سمع القرآن والرسول بيصلي بالصحابة بيقول فكاد قلبي أن يطير القرآن زلزل كيان صناديد الكفر في مكة لما الرسول قرأ عليهم سورة النجم كله سجد القرآن يا جماعة قلب حياة الجن قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به القرآن يا جماعة إنما احنا في ناس بينا وبين القرآن بين قلوبها وبين القرآن ران بين قلوبها وبين القرآن غين بين قلوبها وبين القرآن طبع وقفل طب نعمل إيه اتعامل مع القرآن كأنه شفاء للسرطان كأنه واحد عنده سرطان وده الدواء والله يا جماعة احنا كنا بنتعامل مع القرآن كده أيام الكلية الواحد كان بيتعامل مع القرآن كده إن كأن أنا عندي سرطان وده الدواء بتاعي ده الدواء بتاع ده هو اللي هي ده اللي هيطهر قلبي ده اللي هيصلحني ده اللي هينور لي طريقي ده اللي هيوصلني لربنا القران ده حياتنا يا جماعه ده كل شيء في حياتنا ده اغلى من حياتنا وروحنا والله العظيم القران ده معجزه اقوى في القلوب من شق البحر الموسى اقوى من عصا موسى اقوى من شفاء الاكمه والابرص والاعمى سيدنا عيسى القران ده اقوى من طوفان نوح في الاثر على القلوب القران ده اكبر معجزه ربنا نزلها من السماء الى الارض على الاطلاق ازاي القران ده نزلت في اصلاح لقلوبنا طب نعمل ايه واحنا بنقرا القران في 10 ذي الحجه بقى باذن الله وبعد كده على طول يا جماعه ان شاء الله واحنا بنقرا القران هنعمل ايه يا شباب هنعمل ايه واحنا بنقرا القران اول حاجه اقرا بهدف يعني ايه واحد داخل مكتبه قاعد يرا- يقلب في الكتب واحد داخل عارف هو عايز موضوع ايه انت داخل عشان قلبك اقرا بهدف تاني حاجه اضبط مؤشر قلبك ازاي ما تبقاش را- ظابط مؤشر الراديو على الشباب والرياضه ومستني اذاعه القران الكريم ما تفكرش في الدنيا وانت بتقرا القران طلع الدنيا طلعها بالثلاثه وانت بتقرا القران اضبط مؤشر القلب على الاخره ثالث حاجه حطم جدار الغفله ازاي كرر الايات كرر كرر كرر تقوم تحطم جدار الغفله حوالين قلبك نور القران يدخل رابع حاجه تعامل مع القران على ان هذه الايات قد نزلت اليك الان جبريل عليه السلام منزلها على قلبك دلوقتي ليك انت ليك انت كل ايه ربنا بيكلمك بيها بيكلمك بيها انت النصيحه الخامسه اقتنس الفرصه لو جت ايه يا اختي في الله لقيت قلبك رق فيها اوعي تكملي بس بس بس بس اقفي اقفي بقى واقعدي كرري قفوا عند عجائبه لا قلبك اتفتح هنا اوعي تضيعي الفرصه قلبك اتفتح عند ايه اوعي تضيعي الفرصه دي مفتاح من مفاتيحك اوعي تضيعي المفتاح الرباني اللي ربنا اداهولك ده هو توصياتنا يا جماعه باذن الله سبحانه وتعالى الليله هنعمل ايه انا عايز سريعا بس على جنب كده سوره الاخلاص 10 مرات بقصر في الجنه دي على جنب اول ما ما الحلقه تخلص سوره الاخلاص 10 مرات بعزيمه كده أهي سطر من القران بقصر في الجنه 10 سطور من القران بقصر في الجنه على طول الموضوع خلص بعد كده يا جماعه عايزين ان شاء الله نعزم عزم اكيد ان هنختم المصحف في ال10 ايام دول ان شاء الله في بعض الشباب يقول ده صعب قوي والله ما هو صعب يا جماعه في ناس الوقت ما بتنامش في شباب وناس الوقت م- مقطعه نفسها من العباده قوموا اوعوا الشيطان يضحك عليكم اوعوا الشيطان ينيمكم اوعوا الشيطان يحبطكم قوموا ده غنائم المعركه اعظم مما نتخيل اوعوا تضيعوا غنائم المعركه قوموا ده حياه وموت قوموا ده جنه او نار قوموا يا جماعه قوموا مش عايزين ننام يا اخوان انت لسه قاعده انت لسه قاعد بتعمل ايه يا ابني انت لسه قاعد بتتفرج على ايه خلاص خلاص يلا خلاص قفل بقى قوم على القرآن قوم على مصحفك قوم على سلاحك في المعركة العظيمة دي قوم عايزين الليلة تبقى فارس من فرسان القرآن عايزينك تبقى فارسة من فارسات القرآن زي عباد بن بشر كده عايزين أنا وأنتوا يا جماعة نقوم بإذن الله سبحانه وتعالى نقوم ننطلق إلى الله بقى نقوم نبقى الليلة من فرسان القرآن عايزين قبل حلقة بكرة نبكي لازم تبكي الليله من القران لازم الليله تباكي هات ايات عن الاخره واجبر قلبك على البكاء هتلاقي نفسك بكيت في الاخر البكاء يا جماعه ونقرا القران في المسجد ان شاء الله ما ننساش ابدا جلسه الضحى ما بين المغرب والعشاء الوقت المناسب نقعد نقرا كلام ربنا في المسجد باذن الله سبحانه وتعالى طيب يعني بقى ايام العشره نعمل ايه هنشد حيلنا بقى يا شباب يلا يلا قومه بقى زي ما الطالب بيطبق ليلتين كده ورا بعض لما بيكون لسه في اول مذاكره ايام الامتحانات نطبق الليله قوم اعمل كوبايه نسكافيه قوم يلا ايه المشكله يعني قوم اعملي كوبايه coffee mix ولا اي حاجه قومي يلا انشطي قوموا انشطوا يا جماعه قوموا يلا الليله ان شاء الله نطبق قرايه للقران عشان نلحق بقى عشان نشد شده نلحق ان شاء الله نبقى في ايه في وضع مستقر كده يعني انا عارف طبعا إن انا بسخنكم على القرايه انا اخيب واحد فيكم انا لسه في سوره البقره دلوقتي لسه في سورته بس ان شاء الله باذن الله ان شاء الله محدش يسبقني ان شاء الله باذن الله فنقوم باذن الله كلنا ونجتهد ده اسبوع التحدي بتاعنا بقى نجيب اخرنا على قد ما نقدر وبعد ما العشرة يخلصهم ورد القرآن اليومي ورد القرآن اليومي ورد القرآن اليومي عشان القرآن يجي لك على باب الجنة يقول اقرأ وارتقي ورتل فإن منزلتك عند آخر آية كنت إيه؟ تقرأها كنت تقرأها مش قرأتها تقرأها كنت بتقرأها على طول كان ليك ورد ثابت بتكرر فيه الآيات على طول يعني القرآن هو الأسانسير بتاعنا في الجنة يطلعك ها اقرأ ألف لام ميم يطلعك درجة اقرأ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين يطلعك درجه في الجنه اقرا الذين يؤمنون بالغيب يطلعك درجه في الجنه بعد كده تلاقي نفسك وقفت قال لا انا عايز اطلع كمان للفردوس الاعلى عفوا لقد نفذ رصيدكم ما عادش عندك رصيد الاسانسير بتاعك عطل لغايه هنا ما عادش عندك رصيد الاسانسير بتاعنا عطلان يا جماعه ده الاسانسير بتاعنا في الجنه ده المصعد بتاعنا في الجنه اقرا وارتقي ورتل فان منزلتك منزلتك منزلتكم منزلتي منزلتنا جميعا عند آخر آية كنا نقرأها لغاية ما نوصل للفردوس الأعلى مع الكتاب ده وإن شاء الله بإذن الله يا فرسان القرآن أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم اللهم اصلح قلوبنا بالقران اللهم ارزقنا تلاوته اناء الليل واناء النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم اصلح قلوبنا بالقران اللهم اعمر حياتنا بالقران اللهم اجعلنا من اهل القران الذين هم اهلك وخاصتك اللهم اعنا على تلاوته وعلى حفظه في صدورنا وعلى فهمه وعلى تدبره يا رب العالمين واجعلنا من اهله واجعلنا من اهله اللهم اجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور ابصارنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وهمومنا برحمتك يا ارحم الراحمين اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وجزاكم الله خيرا لقاء غدا ان شاء الله